بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين هقرا ويا حضراتكم جزء من سفر الاعمال في اصحاح سبعه في قصه رجم استفانوس الشهيد الاول واحد الابطال اللي كنتوا بترتلوا كنيستنا كنيسه أج- ابطال من جيل إلى جيل وعبر الأجيال كلها في نهاية القصة بتاعة رجم القديس استفانوس في إصحاح سبعة من سفر الأعمال في عدد 54 يقول فلما سمعوا الناس اللي كانوا حواليه في الرجم لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه حالة من حالات الغيظ الشديد واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس شوفوا الابطال فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها انا انظر السماوات مفتوحه البطل بيشوف السماء المفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه واذ قال هذا رقد وكان شاول راضيا بقتله نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين احنا بنعيش الايام دي ايام عيد النيروز عيد الشهداء وبنعيشها آه، الكنيسة بتعلمنا ان احنا بنعيشها من عيد النيروز في اول توت لغاية عيد الصليب في 19 توت 17 توت وبتمتد ويانا لغاية 19 توت احتفلنا بعيد الصليب ثلاثة ايام والاحتفال مش مجرد آه، تغيير في النغم او تغيير في الالحان لكن الاحتفال علشان نحمل ذكرى الشهداء كأبطال وكنيستنا آه، كنيسة أبطال والتاريخ بيحكي بكده طبعا آه، بين وقت والتاني بحول اجتماع يوم الأربع ما يبقاش للشعب لكن يبقى لمخاطبة الشباب وعملنا في اسكندرية مرة أو اتنين وفي القاهرة بالمثل وهنا برضو لنواحي غرب اسكندرية ومناطق آه، كينج مريوط وفرصة ان احنا نتقابل ونعيش في فكر الشباب فكر ويا بعض النهاردة عايز اكلمكم عما يسمى بالرجولة الروحية والوصية اللي كلكم بتعرفوها بتقول كونوا رجالا ولما بنمسك قصص الشهداء بتوعنا بالحقيقة هم كانوا رجال واحنا النهاردة بنحتفل بالقديسة رفقة وأولادها الشهداء أم وأولادها فيه أولاد وبنات لكن كلهم كانوا رجال كانوا رجال وأبطال وأرجوكم يا شباب أنكم تاخدوا الفكر الروحي نعيش في الفكر الروحي بتاع الأحداث دي كلها في سفر الخروج موسى النبي يقول لي يشوع انتخب لنا رجالا واخرج وحارب رجال وداود النبي هيجي يوصي ابنه سليمان الحكيم ويقول له أنا ذاهب في طريق الأرض كلها فتشدد وكن رجلا تشدد وكن رجلا أصل حكاية الرجولة الروحية لا هي ولد ولا بنت ولا هي كبير ولا صغير ولا هي غني ولا فقير ولا هي متعلم ولا مش متعلم الرجولة الروحية دي حاجة تانية خالص حاجة مختلفة أبانوب النهيسي نعتبره رجل طفل عمره 12 سنة وقيسوا على كده كل صنوف وأنواع الشهداء وزي ما كنتوا بترتلوا في الصفات بتاعتهم الحلوة كونوا رجالا واحنا بنحتفل يا شباب بعيد النيروز احنا بنحتفل بعيد الرجولة الروحية واحد يبقى راجل واحد فيكم هيسألني ويقول لي يعني ايه راجل راجل يعني عضلات كده وطويل وعريض ووزنه تقيل وبيلعب الألعاب الرياضية العنيفة يعني ايه راجل أولا هذه الوصية موجهة للإنسان المسيحي راجل أو ست ثانيا غير مرتبطة بالسن مش مرتبطة بسن واحد نمرة ثلاثة هي موجهة إلى حالة النضوج إن شخص يبقى مستوي صح يعني إيه؟ يعني شخص يكون متمتع بنضوجه الروحي صح بحيث لما يخش في أصعب اختبار اللي هو اختبار الاستشهاد يبقى راجل فيه واخدين بالكم يمكن قصة شهداء ليبيا اللي حصلت من 3 أربع سنين تكون ماثلة في أذهاننا وده نموذج حلو عن الرجولة الروحية لكن الرجولة مش استشهاد بس الرجولة في الحياة ولما نقول كنيستنا كنيسة أبطال وقصة أبطال وبتحكي بتحكي على ناس عاشوا فيها هذه البطولة الروحية بكل معنى تعال أحكي لك شوية كده أول حاجة في الإنسان الرجل الروحي وبأكد مش رجل من ناحية الجنس لكن مقصود به الإنسان زي ما بنقول في المزمور الأول طوبى للرجل ها هو ما يقصدش رجل رجل كجنس بينصد الرجل كإنسان طوبى للإنسان أول حاجة في صفات هذه الرجولة الروحية إنسان لا ينساق وراء التيارات له شخصيته إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الإنسان اللي لسه ما وصلش لدرجة من درجات النضوج الروحي كلمة توديه وكلمة تجيبه يقرأ حكاية توديه يمين يقرأ حكاية تانية توديه شمال ويبقى بالصورة دي كأنه إنسان مستضعف مش عارف طريقه والظروف اللي حواليه عمالة تتغير أو بتتغير وهو نفسه مش عارف هو ماشي ازاي ايه السكة بتاعته يعني شبهها لكم كده بالظبط واحد ماشي في الشارع وبعدين بيسأل على حتة معينة فقالوا له يمين وبعد شوية شمال وبعد شوية لقى شارع شكله جميل مشى فيه وبعدين ساب الشارع ده ومشى في شارع تاني هادي ولا مزدحم ما هوش عارف هو عايز ايه من فضلك كن انسان ذو شخصية شخص ممتلئ ما تخليش نفسك بحسب انتوا عارفين المثل الشعبي اللي بيقول من بره ها من بره هلا هلا ومن جوه اه من بره باين شخص ويمكن يكون يحتل مكانه او منصب او حاجه لكن من جوه الله يعلم حاله ايه اول حاجه لا ينساق وراء التيارات له شخصيته نمرة اتنين ويعني عشان تبقى عارف كلمة لا ينساق وراء الشخصيات يعني واحد صاحب مبادئ صاحب مبادئ في حياته تفتكر ويايا كده الشاب اللي كان اسمه يوسف الصديق حط قدامه مبادئ وخلى المبادئ دي هي صاحبة الشخصية بتاعته كمان الشخص الذي لا ينساق وراء التيارات شخص دايما بيفكر مش بينحرف بأي كلمة تتقال وفي نفس الوقت عارف طريقه بالظبط ما تسيبش نفسك كده وخدوا بالكم في الزمن بتاعنا ده الحاضر أخطر حاجة بتصادفنا كلنا التوهان في الحياة واحد تايه في الدنيا تايه إن كان بيروح جامعة ولا بيروح مدرسة ولا بيروح شغل ولا ولا كل ده لكن واحد تايه احذر التوهان ده ولا تنساق وراء الطيارات اللي عمالة تتقال آه، تلاقي واحد النهاردة آه، بيمدحوا في فلان هو بيمدح وياه بكرة بيشتموا في فلان بيشتم وياه فين شخصيتك فين إفرازك إزاي تفرز الجيد من الرديء نمرة اتنين إن الشخص الناضج روحيا دائما يتجنب التذمر أنا بقعد ويا ناس كتير وناس من كل المستويات واحد تقعد وياه القعدة كلها خدت ربع ساعة نص ساعة كلها شكوى بعرف ان الشخص ده فاضي من جوه على طول وفي واحد الحياة بينظر لها نظرة جيدة على الأقل فيها نظرة الشكر شوف آه، استفانوس وهو في عز الرجم الموقف العصيب ده ويصروا على أسنانهم يضغطوا على أسنانهم من الغيظ ومن التعب والرجم كل واحد ماسك له الحجرة وهو في منتهى السلام والشكر يشكر الله حتى انه بيصلي من اجل الذين يرجمونه هل انت انسان متذمر مش عاجبك ال- الحال دايما تشكي دايما لسانك فيه نقد كل شيء عينك متاسف في الكلام شايف الامور بمنظار اسود الحياه فيها ايجابيات كتير وعايز أف- آه يعني اشترك وياكم ان ابائنا الشهداء عبر كل العصور ما سمعناش شهيد قال كلمه خارجه او كلمه مش في مكانها او كلمه جرح او كلمه تذمر او حتى وقف قدام ربنا قال له ايه يا رب اللي بتعمله فيا ده ما عملش كده كانوا دايما في حاله شكر ونسمع مثلا عن آه، الشهيده اللي بعد ما عذبوها او يعني بيضطهدوها وهتموت وكانت لسه عروسه جديده تطلب انها تل- تموت بفستان الفرح الاكليل ايه ده ايه إيه النفسيه المستريحه دهيت ايه النفسيه الرائعه دهيت يا ترى نفسيتك ايه من جوه في واحد تقعد وياه يشكي سين وصاد وعين وغين وكل الحروف الابجديه وفي واحد نظرته للحياه انها نظره حلوه الحياه فيها امور حلوه كتيره جدا واحد فيكم قاعد يقول لي هو فين الاكل والشرب والاقتصاد وانت عارف والجنيه والدولار واللي بيطلع واللي بينزل مش عاجبه الحال خالص ولو آه، رديت عليه في النقطه دي يفتح لك نقطه تانية يتكلم عليه على طول يقول لك والغلا والحاجه الفلانيه بقت غاليه وكانت قبل كده فين الشكر فين حياه الشكر اللي فيك ما عندكش حاجه كويسه يعجبني القدماء وايضا آه، كل انسان حديث لما يقول كده ما دام ربنا عطينا الصحه والستر نشكرك يا رب الصحه والستر اغلى حاجتين يعطيهم الله للانسان في مسيره حياته حاجه الثالثه قلت لك اول حاجه لا ينساق وراء طيارات ودايما عايش بالشكر ويتجنب التذمر وبيتجنب نظرات التشاؤم والاكتئاب وكلمة مفيش فايدة حاجة التالتة بقى اللي بتكون المثلث الروحي بتاع النضوج حياة الأمانة المطلقة أمانة الإنسان والأمانة دي حاجة شخصية بينك وبين إلهك في عملك في بيتك في كنيستك في خدمتك في حياتك الشخصية الأمانة الأمانة بتسمعوا دلوقتي إن في جهاز في مصر بيحارب الفساد الفساد هو الفساد يعني عدم الأمانة بيحارب الفساد والفساد ده بيأخر الشعوب والأمم المتحدة تعمل مقياس كده تقيس جودة الأمانة في كل بلد إيه وياخدوا مرتبة دول درجة نمرة كذا ودول نمرة كذا وعايزين نرفع مستوانا الفساد هل تعيش بالأمانة أحد الضعفات يا شباب اللي موجودة في وسطنا كشباب مصري حاجة كده بتسمعوا عنها اسمها الفهلوة عارفينها؟ مش عارفينها عارفين فهلوة؟ آه، اللي هناك يعرفوها انتوا لا مش كده برضو الفهلوة الفهلوة الفهلوة دي عمرها ما تبني إنسان ولا شعب ولا أمة ولا كنيسة ولا خدمة بس الأهم من كده إن الفهلوة ما توصلكش السما واخدين بالكم عيش بالفهلوة لكن مش هتوصل السما والفهلوة حتى لو نجحت على الأرض مش هتوصل السما الفهلوة يا ترى أنت عايش بالأمانة يا ترى انت فاكر الآية الجميلة اللي بتقول كن أمينا ها إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة فاكر الآية دي وخد بالك الآية دي في سفر الرؤية يعني السفر الأخير اللي بيوصلنا للسماء وبعدين الآية موجهة زي كده آية آمرة كن أمينا إلى الموت كل ده على الأرض فسأعطيك إكليل السماء اوعوا تفتكروا كلام الإنجيل كلام كده يعني شكله جميل بس دي وصايا ووصايا حاسمة في حياة الإنسان بمعنى أنك إذا لم تكن أمينا لن يكون لك ملكوت السماوات من الآخر زي ما بيقولوا كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة فإكليل الحياة مرتبط بهذه الأمانة الغالية في حياتنا بولس الرسول يقول لنا في الرسالة بتاعة كورنثوس الأولى اسهروا اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تق- خد بالك من ال- الآيات القصيرة دي الموجهة اسهروا اسهروا يعني انتبهوا اثبتوا في الإيمان حياة الثبات كونوا رجالا النضوج الروحي الشخصية الناضجة مستوي واحد تعتمد عليه حتى السماء تعتمد عليك انك تكون شاهد ليها تبقى احد شهود السماء اثبتوا في الايمان كونوا رجالا تقووا عيشوا بالتقوى الصورة الحلوة اللي احنا بنعيشها دهيت في مواضيع الرجولة واحد يسألني ويقول لي هو يعني انت شايفنا شباب وشابات وفي الرجولة وفي الأنوثة وفي الصفات بتاعتنا دهيت ايه علاقة ده اللي انت قلته لا ينساق وراء التيارات وراء ال ال كل كلمة بتتقال واحد عايش بالشكر واحد أمين طب ده معناها ان احنا نكون ايه يعني واحد غليظ في حياته او واحد ناشف في معاملاته لا انا هقول لك يعني ايه رجوله ويعني ايه انوثه من المفهوم الانساني والمفهوم الروحي اول حاجه في الرجوله الشهامه الشهامه الشهامه يعني الانسان المستعد للبذل واحد مستعد انه يبذل مش واحد اناني مش واحد شايف في الدنيا غير نفسه واحد مستعد للبذل والشهامة دي يوم من الأيام ما يرتبط ويكون أسرة يكون شهم في بيته مستعد للبذل والمسيح بذل نفسه من أجلنا جميعا الشهامة الصفة التانية الجميلة في حياة الرجولة هي صفة الشجاعة وصفة الشجاعة هنا يا شباب هي معناها الإنسان الذي يستطيع أن يواجه الصعاب يقدر يلاقي حاجة صعبة قدامه يقدر يواجهها ما يهربش والإنسان اللي بيهرب من مواجهة الصعاب إنسان لا يستحق أن يكون رجلا الرجولة بالصورة دهيت أو بالشكل ده فيها شكل الشجاعة مش الشجاعة بالألفاظ واحد ألفاظه مش حلو واحد ألفاظ يعتمد على ألفاظ مش حلوة ما هيش فيها أي رجولة يعتمد على لسان مش نقي ليست رجولة واحد يعتمد على عضلات ولا قوة جسمانية برضو ليست رجولة الرجولة الشجاعة والشجاعة يعني إنسان يستطيع أن يواجه المواقف يقدر يواجه المواقف في واحد لما يجي قدام موقف يرميه على آخر يهرب منه يبعد عن المواجهة الصفة الثالثة في الرجولة الحقيقية أنه إنسان له صفات قيادة ربنا خلق الرجل الأول ليه عشان يساعد في قيادة الأسرة ولما نقول الرجل رأس الأسرة معناها أنه هو يقود والقيادة هنا وظيفة وإذا كانت بنقول على الرجل هو رأس الأسرة بنقول على المرأة هي قلب الأسرة والاتنين بيشتغلوا ويا بعض بس لازم يبقى في قائد القيادة يعني ايه قيادة؟ يعني شخص عنده إمكانيات تنظيم العمل جوه الأسرة جوه الخدمة جوه المجتمع في شخص ما يعرفش ينظم العمل اللي هو فيه حتى لو كان بيت أسرة صغيرة حتى لو كانت خدمة صغيرة يقدر ينظم العمل المسيح عمل إيه يقول لك أول ما ابتدى راح مختار 12 جاب ال 12 دول أقامهم معه تعلموا إياه ولما تعلموا إياه ونضجوا أقامهم وأرسلهم ليكرزوا وبعدين ابتدى ياخدهم وياه بقى في كل مناسبة في معجزات في مقابلات مع أشخاص في أحداث مهمة في تعليم زي تعليم الأمثال قدرة على النظام في واحد تلاقيه بينظم حياته حياته ماشية منظمة كويس وفي واحد متأسف في الكلام حياته مهرجلة أي كلام برضو الهرجلة أحد الضعفات زي الفهلوة ما تبنيش الإنسان ولا الشعوب ولا الأسر ولا الأفراد ولا شيء خالص الله خلق الدنيا بنظام والحياة عايشة بنظام هنا القيادة يعني له قدرة على تنظيم عمل العمل اللي هو فيه بتشوفوا المايسترو مفيش في ايده آلة موسيقية لكن مجرد له إشارات معينة يفهمها الموسيقيين ويبتدوا المايسترو يبتدي يحرك قدامه عدد كبير فريق موسيقي مكون من 20 30 50 100 واحد بإشارة واحدة تطلع النغمة علم نفسك انك تكون منظم يعني مثلا الطالب اللي بيذاكر طول ما هو معتمد على مبادئ الفهلوة ونهاية العام واحنا بمناسبة يعني بداية الدراسة هيحقق ايه وحتى لو نجح في الطريق نجح بأي شكل مرة من المرات كان في طالب بيدرس في الإكليريكية كويس وبعدين الطالب ده سقط جاب تسعة واربعين ونص من مية واخدين بالكم من الدرجة تسعة واربعين ونص من مية فراح للأب الأسقف المسؤول عن الإكليريكية القصة دي يعني بقالها حوالي عشرين أو خمسة وعشرين سنة فلما راح للأب الأسقف قال له بقى يا يا سيدنا بقى ابني في الإكليريكية ويجيب تسعة واربعين ونص من مية ويسقط على نص درجة فبص له كده الأب الأسقف بكل حنية قال له اعلم يا, يا ابني أن ابنك لم يرسب على نصف درجة ده رسب على خمسين درجة ونص فاهمينها ولا صعبة ده سقط على خمسين درجة ونص لأنه كان المفروض يجيب إيه مية هو ده النجاح مش 49 ونص يقول لي على نص درجة قدرة قدرة انه ينظم مذاكرته ينظم دراسته ينظم حياته واحد يقول لك ايه آه زي ما تيجي تيجي ايه اللي تيجي تيجي دي فين فين دورك فين عقلك فين رجولتك قلت لك اول حاجه الشهامه وتاني حاجه الشجاعه وتالت حاجه القياده رابع حاجه بقى الجديه واخدها جد مش واخدها بدلع الجديه يعني ايه يعني واحد واضح بيأدي واجبه واضح مطالب واضح في الدراسة بتاعته عارف ان مرحلة الدراسة دي مرحلة في حياتنا في الخدمة عارف بولس الرسول يقول لنا تنبيه خطير جدا يقول لنا لأن الأيام شريرة في رسالة أفسس تصور انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شرير يا إيه النظرة الكبيرة دي قديس بولس اللي بيقولها لنا الجدية شخص جد على فكرة الجدية مش معناها واحد يبقى ماشي مكشر ولا ماشي كده يعني مش عاجبه الحال ولا ماشي كده متضايق أبدا الجدية يعني واحد في العمل بتاعه بيقوم بيه بكل إخلاص واضح في العمل واضح عارف سكته عارف طريقه ودي حاجة مهمة جدا حتى للآباء في الخدمة وللشباب في حياتهم وفي دراستهم للشابات في حياتهم ودراستهم وعملهم واحد واضح بتعجبني قوي الآية اللي بتقول بتاعة القديس بولس الرسول كل الأشياء ها تعمل معا للخير يعني طول ما انت ماشي كده الاشياء اللي ماشي بيها انت حتى لو كانت في بعضها مش عاجبك هتلاقي كلها تشتغل للخير انا فاكر مره قريت سيره عالم في الجغرافيا يونان لبيب رزق وده كان عالم كبير كان استاذ جغرافيا كبير كان شخص مهم جدا في المجتمع المصري كان استاذ جامعي وكتب كتب آآ مقالات في الأهرام مقالات كتيرة مئات المقالات وكان أحد الخبراء اللي قدموا أبحاث استرجعنا بيها طابة في سينا يعني له دور وطني كويس خالص آه هذا العالم بيحكي سيرته فالمذيعة بتسأله بتقول له هو أنت إيه اللي خلاك تدرس الجغرافيا في كلية آداب؟ رد إجابة أعجب إجابة. قال لها الحقيقة والدي لما كنت في ثانوية عامة أو ما يقابل ثانوية عامة قال لي يا ابني هتقدم في إيه؟ ما كانش في زمان مكتب تنسيق. قال له زي ما أنت هتشوف يا بابا أنا أنفع لإيه؟ ففوجئ إن والده بيقول له أنت تنفع تبقى طبيب حلو. قال له طيب خد الفلوس دهيت وانزل قدم في كلية الطب بس هو بيحكي في قرارة نفسه ان هو كان نفسه يدرس دراسات أدبية فهو نازل ماشي في السكة رايح يقدم قابل واحد صاحبه رايح فين؟ رايح أقدم في الجامعة هتقدم في إيه؟ في طب وأنت هتقدم في إيه؟ أنا هقدم في آداب ما تيجي ويا في آداب ده آداب أسهل وأصغر أربع سنين ومصاريفها قليلة ودراستها سهلة المهم حببه في سكة قال له يلا خلاص يلا بينا على أداب وراح قدم في أداب بس لما قدم في أداب ورجع لوالده قال له أنا قابلت صاحبي وقدمت في أداب قال له بالبركة يا ابني خلاص اجتهد فيه اجتهد طلع من الأوائل صار في الجامعة درس دراسات عليا حضر رسائل خارج مصر بقى عالم مشهور جدا جدا ليس على نطاق مصر بل على نطاق العالم واحد عارف سكته ماشية ازاي مش واحد تاني يقعد يبكي يحط ايده على خده والاصل ما فيش فايدة او يرتب الناس كده بالشهادات كل ده مش مناسب للإنسان الذي يعيش الجدية اعرف الأربع صفات دول الشهامة الشجاعة والقيادة والجدية تعال بقى للشابات الأنوثة أولا الأنوثة مش معناها الدلع خالص ما هي الأنوثة برضو ماشية على كن رجلا يعني كن رجلا لكن أنت شابة طب إيه الصفات بقى أول صفة يجب أن تتميز بيها الشابة صفة الرقة إنسانة رقيقة بيقولوا عليكم الجنس اللطيف باين ولا الرقيق اللطيف الجنس اللطيف الرقة يعني الإنسان اللطيف في معاملته عشان كده كتير من الأخوات البنات بينفعوا في مهنة زي مهنة التمريض مهنة التمريض مهنة عايزة لطف المعاملة والرقة زي ما قلت لكم في الأول مش معناها واحد بيتدلع أو واحدة بتتدلع معناها أن إنسان استخداماته أو الإنسانة استخداماتها لكل كلمة ملتوتة بالرقة ممسوحة بالرقة لطيفة التعامل حتى في حالة الغضب ما تخرجش من بقها كلمة مش مظبوطة أول صفة صفة الرقة لطف التعاملات الصفة الثانية صفة العاطفية العاطفية يعني القل- القلب الممتلئ من العاطفة والعاطفة دي أحد نعم الله التي يعطيها لنا و- وكلمة العاطفة يعني الإنسان الذي ينفعل للآخر يعبر عليها الكتاب المقدس مرة وهو بيتكلم عن معنى الخدمة الاجتماعية يقول لك أحشاء ورأفة في فيليب اتنين أحشاء ورأفة يعني أحشاء الإنسان أحشاء الإنسان يعني أعماقه تئن تتأثر تنفعل فالصفة الثانية صفة العاطفية الانفعال للآخر والانفعال يعني الإحساس بالآخر أشوف كده الأم وهي عندها طفل صغير بيعيط بيبكي والواد عمال يعيط وهم مش عارفين هو في ايه تقوم تيجي الام تبص له كده تقول انت جعان مع ان الولد ما نطقش احساسها او انت آه، بردان الاحساس نفسه ودي صفة مهمة جدا ويمكن دي الصفة الرئيسية اللي ربنا خلى من خلال المرأة يأتي البشر في الولادة اللي هي العاطفية والانفعال للآخر سواء صغير أو كبير الصفة الثالثة الصفة الجميلة في الأنوثة اللي هي صفة الجمال والجمال ليس مقصود به جمال الوجه أبدا لأن ده بيتغير بمراحل العمر بالطبيعة لكن المقصود به جمال الطباع في إنسانة تلاقيها جميلة في طباعها في تعاملاتها أو جميلة في الصفات أو الحضور أحيانا يستخدموا مثلا في عمل السكرتارية تبقى فيه واحدة لأن ممكن ترحب بالآخر وده شيء مهم جدا ده شكل من أشكال النضوج في واحد أو في واحدة ما يعرفش يرحب بالآخر ما يتكلمش آه، من القصص الجميله بيحكى ان كان في قائد روسي في الجيش ايام الحرب العالميه الثانيه والقائد ده كان قاعد بقى في الحرب وقاعد وياه المساعدين بتوعه ومشغولين وبيسهروا الليل وبعدين عايز يشجعهم فالساعة مشت وياهم لغاية الساعة 3 الفجر فعايز يشجعهم قال لهم ايه رأيكم تيجي أعزمكم في البيت طبعا محدش بيعزم حد الساعة تلاتة فقالوا له بس ده الساعة تلاتة بعد نص الليل وزمان المدام نايمة قال لهم أبدا ده مراتي دي لما تشوفوها حاجة قعد يوصف أوصاف حلوة راح البيت طبعا صاحبتنا نايمة فوق فطلع لها فوق وخبط عليها كده هي نايمة وبعدين قعد ينده لها باسمها وقامت قامت منزعجة الساعة 3 بعد نص الليل خير وطبعا النوم يداعب عينيها فقال لها أصل في عشرة من المساعدين بتوعي أنا جبتهم هنا وعازمهم فالست من هول ال- المفاجأة الساعة 3 بعد نص الليل ابتدت تنتبه قعدت على سريرها بصت له كده وقعدت تديله كلام هو قائد كبير تديله كلام شديد جدا في حد يعزم حد الساعة 3 بعد نص الليل هو ما فيش نظر هو ما في طبعا في حاجات انا ما اعرفش اقولها يعني كويس ما اعرفش اقولها بالروسي يعني المهم بعد ما خلصت الكلام ده هو يقول لها طب معلش طب عشان خاطري طب استحمليني بعد ما خلصت ده قالت له ايه طيب ربع ساعة وهنزل اوضب الميتة نزلت من فوق راحت عندهم لابسة لبس شيك وراحت قايلة لهم ايه اهلا وسهلا بيكم شرفتونا نورتونا احسن مفاجأة عملها لي جوزي من يوم ما اتجوزنا جمال الطباع وطبعا كل واحد من المساعدين دول عمال يبص لنفسه والايه الزوجه الممتازه دي الساعه 3 بعد نص الليل بتقبل عزومه من غير مواعيد سابقه وعدت الميده وقدمتها اقصد ايه بالكلام ده ليس الجمال الجمال الجسدي ودي نقطه جوهريه جدا لكن جمال الطباع جمال الترحيب جمال الصفات جمال الحضور بتاع الانسان انسان فاهم اللي حواليه الصفه الرابعه في الانوثه والانسان الناضج صفه التضحيه طبعا تضحيه الام دي لا يمكن الحديث عنها لكن تضحيه المراه بصفه عامه تضحيه كبيره جدا بتضحي بايه بتضحي بالوقت كلنا واحنا اطفال صغار امهاتنا قضت وقت طويل جدا ويمكن مرت ليالي ما كانتش بتنام بتضحي بالوقت بتضحي بالصحة وبتضحي بالحياة بحياتها نسمع كتير عن أمهات في مواقف لما يلاقوا أولادهم أو بناتهم عندهم أي ضعف صحي وعايزين ينقلوا أي عضو من أعضاء الج- تكون أول إنسانة تتقدم هي الأم وتقدمها ب- يعني بنفس آه، راضية تماما مرة الأمم المتحدة عملت عملت مسابقة على أجمل صورة في العالم ايه اجمل صوره كان ساعتها في مجاعات في بلاد كتيره في افريقيا الصوره اللي فازت واسمحوا لي يعني هشرحها لكم معلش يعني مع الشكل المؤلم بتاعها مفيش اكل بما ان مفيش اكل الام اللي عندها رضيع صغير هتبقى عندها لبن منين مفيش ففضل الطفل يرضع اللبن اللي موجود في صدرها خلص اللبن هي مش لاقيه اكل فابتدت ترضعه الريق بتاعها الريق وكانت النهايه ان هما الاثنين ماتوا على الصوره دهيت وهو والام بترضع ابنها الريق انا عارف انها صوره مؤلمه بس هي دي اللي فازت بجائزه على مستوى العالم ايه الحكايه عنصر التضحيه الكامله وده اللي خلى الكتاب يقول لنا والمسيح يعلمنا ان نسيت الام انا ما انساكمش وده مش بيحصل اذا صفات الانوثه في هذا الانسان الروحي تكون الرقه والعاطفيه والجمال والتضحيه لما تحطوا الحاجات دي كلها ويا بعض يكون شكل الانسان اللي بيقدر يعيش البطوله البطوله ما هيش شكل جسدي ولا زعامه البطوله الروحيه زي ما بيقول هنا كنيستنا قصه ابطال ان كنا النهارده بنحتفل بالقديسه رفقه دي ام يمكن تعليمها كان محدود خالص بطله ولادها كبار وصغيرين وولاد وبنات ابطال وقيسوا بقى كل سير القديسين والشهداء عبر التاريخ البطوله وانت وانتي احفادهم احنا احفاد هؤلاء مش بنحكي حكايات حكايات بطولة وبس للافتخار وخلاص ده احنا بنعيش الحكايات دي كمسلسل مستمر في حياة الكنيسة باستمرار بس يا شباب احنا في زمن غريب وزمن بتطلع فيه ضعفات وحشة وانتوا كشباب وشابات نشأتوا على أرض مصر ونشأتوا في كنيسة مصر ونشأته بتاريخ كل واحد فينا له تاريخ ألفين سنة قبل كده خدوا بالكم من الضعفات الوحشة اللي ممكن تتوجد سواء جوه مصر أو بره مصر يعني أديلك أول ضعف ضعف الإلحاد الإلحاد بقى الله الذي يقود هذه المسكونة كلها واجي اقول ما فيش ربنا وما فيش قائد لهذه الحياه ازاي يعني ازاي يعني طب لما اجي اتكلم واقول انا بعقلي وبمخي اعرف امشي الكون وماليش دعوه بربنا يعني ايه يعني طبعا مش مجال دلوقتي نتكلم على الالحاد بكل صوره له صور كتيره لكن هو المسيح لما قال لنا بدوني ها لا تقدرون ان تفعلوا شيء احذر خد بالك خد بالك من اي فكر يستقطبك بعيدا عن ايمانك القوي ايمانك الصح طب ليه بقول لك الايمان اصل الايمان هو اللي بيديه لحياتك معنى انا متاكد لكل انسان بعد عن ربنا وعاش في الالحاد حياته ليس لها معنى وحياته تبقى رخيصة ويطلع منها بقى فكر الانتحار وفكر قتل النفس والكلام بالشكل ده احذر ضعف الإلحاد احذر ضعف آخر التشبه بالجنس الآخر التشبه و التشبه بالجنس الآخر يعني بدل ما يطلع راجل كده يطلع ولد بنوته بدل ما تطلع بنت كويسه تطلع بنت مسترجله ده كله ما خد بالك منه خد بالك احيانا الاقي من الضعفات الكبيره ابهات وامهات ابنهم الصغير طلع ولد شعره ناعم وحلو فبيستخسروا انهم ايه يوم الواد ايه يبقى بقصه ويبقى ب ايه يا ابني ده وايه يا بابا ده وايه يا ماما دي ايه احذر التشبه بال... انت رجل انت امرأة انت في البطولة الروحية بالصفات الأساسية هي دي بترسم كيانك في المجتمع احذر التشبه بالجنس الآخر احذر كمان ما يسمى التعلق بنفس الجنس اللي بنسميه ربنا يحفظكم جميعا الهوموسيكشواليتي اللي هو المثلية المثلية الجنسية وللأسف في العالم دلوقتي يعني مرة من المرات كنت بزور بلد وبعدين أبونا البطرك فيها بيقول لي تصور البلد الفلانية عندها مشكلة اقتصادية تتحل ب 500 مليون دولار ما عندهمش الفلوس دي فجات لهم دولة تانية غنية قالت لهم أديكم ال 500 مليون دولار بس توافقوا في البرلمان بتاعكم على المثلية الجنسية الهوموسيكشواليتي شذوذ يعني حتى الكلمة وحشة تصوروا يعني الأخلاق والمبادئ بتتباع بمعونات اقتصادية شوفوا مأساة العالم احذر احذر وهو حد يقول لك يجي يقول لك اصل هو كده التركيبه بتاعته كده ده خلقه ربنا لا مش كده خالص انتبه ده ضعف ولما تقرا رساله روميا ورساله كورنثوس هتلاقي فيها الضعف ده مذكور من ايام زمان الحياه خلقها الله بصورتها زي ما بنقراها في سفر التكوين احذر التعلق بالجنس الاخر لنا صداقات ولاد مع ولاد وبنات مع بنات صداقات عفيفة نقية وصداقات ترفعنا لفوق مش تحطنا في الوحل وفي الطين كمان احذر كراهية الجنس الآخر وده حاجة غريبة شوية برضو حطها قدامكم اللي هي ايه يعني جنس الولاد يكره جنس المرأة جنس المرأة يكره جنس الولاد ودي جه بعدها استتباعات تانية يعني مثلا دلوقتي العالم كله في تأخير في سن الزواج في كل العالم دلوقتي مثلا أوروبا بيسموها القارة العجوز ليه؟ نسبة العواجيز عمالة تزيد ونسبة الجداد اللي بيتولدوا قليلة خالص وقيسوا على كده بقى شوية حاجات كتيرة بتحصل احذر كراهية الجنس الآخر الله عندما خلق الانسان وخلق ادم وحواء وتوج بيهم البشريه وبقوا هم الاب الاول والام الاولى لكل البشر وعمل الصوره الحلوه للاسره وللكنيسه وهي دي الصوره اللي بنعيشها في حياتنا وبتمتد من جيل الى جيل خلاصه الامر يا شباب ان احنا بنعيش البطولة الروحية كونوا رجالا بنعيشها ليس بمفهوم اللفظ ولا اللغة لكن بنعيشها بمفهوم الحياة والتطبيق ومفهومنا عن الرجولة وعن الأنوثة وعن الحياة الروحية وعن الوصية اللي بتقول كونوا رجالا يبقى مفهوم واضح لنا كلنا كن رجلا في حياتك في مستواك كن انسان يعتمد عليه في اي مسؤوليه بتتحط فيها انت او انت كن رجلا والمعنى ده ينسحب علينا جميعا آه بنحتفل بعيد القديسة استشهاد القديسة رفقة وأولادها الشهداء وبنحتفل بتذكارات كتير في آه الفترة دهيت وابتدينا في يوم اتنين توت بالقديس يوحنا المعمدان وبنوصل لغاية عيد الصليب وهي أيام فرح بتقدم لنا مفهوم كيف يكون الإنسان رجلا ناضجا حسب الوصية كونوا رجالا نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين